رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء هذا هو الدرس السادس في شرح اسمه تعالى الوكيل وهذا الاسم فهمنا معناه ببساطة وعرفنا أنه تعالى على كل شيء وكيل وعلى كل شيء قدير ثم بدأنا نشرح التوكل وهو إظهار العجز في الأمر واعتماد الغير فيه فهو الاعتماد على الله عز وجل وتبين لنا أن الناس يزعمون التوكل وأنهم يتوكلون على الله في العبادة وفي العمل الصالح ورأينا أن هذه كلها دعاوي مجرد دعاوي لكن لن يكون توكلا صحيحا إلا بعد أن يترسخ الاعتقاد في القلب أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد ومقدرها لابد أن نؤمن بالقضاء والقدر في أفعال الله ليس فقط في الأرزاق وفي الصحة وفي النصر وفي بل لابد من اعتقاد ذلك في أفعال العباد فإن اعتقدنا ذلك في أفعال العباد أن الله هو الذي يخلق الأفعال افتقرنا إليه افتقارا كاملا حتى يعطينا العمل الصالح نفتقر إليه في أن يعطينا ذلك فإن افتقرنا إليه هتلاقي بقى الخمسة تظهر على طول إيه الخمسة؟ سؤال المضطر الاستعانة التوكل الاستعاذة الاعتصام بالله عز وجل خمسة دي تطلع مية مية لو اعتقدنا أن الله هو الذي يخلق أفعالنا هو الذي يخلق الطاعة هو الذي يخلق المعصية ورأينا من ذلك بعض الأدلة ثم استشهدنا بأفعال الأنبياء وأقوالهم كما جاء في الكتاب والسنة ثم استشهدنا بشيء كثير من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئا أمر به وطلب منه إلا طلبه من الله عز وجل لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الفعل له وجهان لن نفعل فعلا إلا وله وجهان الوجه الأول هو الفعل القائم بالإنسان باختيار الإنسان بكسب الإنسان بمشيئة الإنسان بإرادة الإنسان والوجه الثاني وهو الوجه, الوجه الأخطر هذا هو فعل الله عز وجل ولا بد أن نجمع بين الإيه بين الفعلين كما ذكرت فيما مضى نجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد بين فعل الله وبين فعل العبد بغير هذا هيبقى الإنسان حاله اعتزالي أو كحال القادرات النفاة الذين ينفون أن الله عز وجل هو خالق أفعال العباد يجي لغاية القدر يقول لك أفعال العباد الله لم يخلق فعل العبد ولم يقدره وإنما هو الله عز وجل يراقب ويحصي ويحاسب إنما يخلق الفعل الكلام ده لابد أن ينفوه ينفوه ليه سنرى إن شاء الله بتفصيل أكثر لأن سورة الشمس بيانت كل ذلك وتكلمنا عنها على الإجمال في الدرس الماضي لكن هنتكلم عنها الآن إن شاء الله على الإيه على التفصيل لأنها فيها الحسم الكامل لهذه القضية نظرا لجهل الناس بهذه الأمور فصرنا فعلا يعني حالنا كحال القدرية النفاه وإن لم نعتقد اعتقادهم وبنقول نحن نؤمن بالقدر في الأفعال من ربنا اللي بيخلق أفعالنا لكن أحوالنا فعلا كأحوال المعتزلة لا استعانة حقيقية لا توكل حقيقي لا استعادة حقيقية ولا اعتصام حقيقي كل ده بسبب إيه أننا كالمعتزلة لا نؤمن بالقدر إيمانا حقيقيا في الأفعال وإنما نؤمن به القدر في الأرزاق في الصحة في طلب النصر في طلب كذا كذا إنها في الأفعال يعني بعيدة شوي فبنركز عليها عشان إيه نعتقد هذا الاعتقاد هيترتب عليه إن احنا نعرف نتوكل أنا أتوكل انظر عجزي لله في إن أنا أصلي أو إن أنا أصوم أو إن أنا حج الله طب ما او في ان امر بالمعروف او انهى عن المنكر او في ان اصل رحمي او في ان ابر امي وابي يعني الكلام ده انا اظهر عجزي اه هو كده ما كانش لان الله اذا لم يخلقه فلن يكون يبقى لابد يبقى التوكل مش هيكون الا بعد الاعتقاد ده انا اطلت النفس فيه والكلام فيه اكثر لان من غيره ما فيش توكل الا بالكلام بس حال اهل الزمان حال اعتزالي وإن لم يكن يعني اعتقادهم كالمعتزلة وكالقدرية النفاة يقول لك أنا مصدق إن ربنا اللي بيخلق الفعل هو ربنا هو اللي بيقدر الأفعال لكن حاله بقى لما يجي يستعين كلام بس باللسان يجي يتوكل كلام فقط باللسان يجي يستعيذ كذلك لماذا؟ لأن هو الإيمان بأن الله تعالى هو الذي يقدر الأفعال ويخلقها ويخلق الطاعة والمعصية ضعيف جدا أو يكاد يكون منعدما فالحال حال اعتزالي وبالتالي التوكل إيه ضعيف جدا في الأعمال الصالحة هم القدرية دول النفاة أو المعتزلة تجدهم عجزة في العبادات عباداتهم مستواهم متذن جدا مفيش استعانة بالله مفيش توكل عليه وساعة المصائب تجدهم الجزع منهم شديد ساعة المصيبة لأن لا استعانة ولا توكل فيما يتعلق بالإيه بالأعمال إنما اللي بيؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخلق الفعل هو اللي بيقدره يبقى مفتخر الله عز وجل وعمل أعني يا رب أعني يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والتوكل زي ما شفنا من أقوال وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الكثير مسألة القدر دي فيها ثلاث فرق أساسية يعني من ناحية الضلال يعني يعني الضلال في القدر على ثلاث فرق أساسية أول فرقة والعياذ بالله اللي هي بيسموها القادرية الإبليسية زي ما بيشرحها الشيخ الإسلام رضي الله عنه القدرية الإبليسية وفي تاني القدرية النفاة هم المعتزلة وفي فرقة ثالثة اللي هي القدرية الجبرية أو بيسمى شيخ الإسلام المشركية اللي هم العبد مجبور ومكره ولا مسير وكما قال المشركون ولو شاء الله ما أشركنا ولا احنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كما قالوا يبقى فيه قدرية إبليسية وفي قدرية جبرية وفي قدرية اللي هم بينفون قدر الله في الأفعال اللي هم إيه المعتزلة الثلاث فرق دول عايزين نفهم عشان نبقى من في أهل السنة والجماعة في هذه المسألة في القدر في أفعال العباد ما بقولش القدر في الرزق ده ما فيش مشكلة لا عند الجبرية ولا عند النفاة عند المعتزلة أنا بتكلم في القدر فين في أفعال العباد بدأ الضلال منين بقى عند المعتزلة وعند الجبرية بدأ انهم قالوا ان اذا كان ربنا هو اللي هيخلق الفعل يبقى امتنع ان يكون الفعل في نفسه حسنا او قبيحا لانه ربنا بيخلق الفعل ما نقولش بقى قبيح ونقول ده حسن وده قبيح الكل ايه مفيش فرق كله فعل الله سبحانه وتعالى ده اللي اتفقوا عليه المعتزلة والجبرية كلام ما هو صعب معلش بس استحملني شوية فبدأوا بالشبهة دي راحت جايه بقى المعتزلة قالوا ايه قال لكن الفعل منقسم لحسن وقبيح بقى إكرام اليتيم زي داع اليتيم إكرام اليتيم حسن داع اليتيم فعل قبيح يبقى الأفعال حقيقة منقسمة إلى حسن وقبيح طب إيه الحل بقى يبقى ربنا مش خالق لأفعال العباد شفت الضلال جه منين يبقى قالوا الله سبحانه وتعالى يراقب الأفعال يحصيها يحاسب عليها لكن لا يخلقها ما من اللي بيحدث الأفعال دي العبد هو الذي يحدث فعله وهو الذي يخترع فعله أو يعني هو الذي يخلق فعله والعياذ بالله فجعلوا بقى شوف الضلال جه فين في مسألة خلق أفعال العباد جعلوا العبد هو يبقى خالق مع الله يبقى أثبتوا خالقا مع الله في مسألة الأفعال وما أرادوا إلا أن ينزهوا الله عز وجل مسألة التنزيه بقى اللي هو مسألة العدل عندهم ان ربنا يخلق المعصية ثم يحاسبه لأن هنشوف القدرية الإبليسية قالوا إيه عشان مما اضطر المعتزل هم يقولوا كده طيب الجبرية قالوا إيه قالوا لا كون ربنا خالق الفعل هو خالق الفعل ما فيهاش كلام يبقى ربنا خلق الأفعال ده خلق الأفعال هو اللي مقدر هو اللي مقدر يبقى الفعل لا يمكن أن يكون منقسما إلى حسن وقبيح امال إيه اللي حصل ده ده كل واحد ربنا اللي بيخلقه ولا ينقسم إلى حسن ولا إيه ولا إلى قبيح وبالتالي لا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد ده ده شيء فظيع جدا يعني الإنسان زي الريشة في مهب الرياح ريح تدفعه يمنى تدفعه يسرى ده يبقى يبقى ما فيش ايه حسن ولا قبيح ولا امر ولا نهي ما هو القبيح ايه امر ما, ما لم يف لم يرت لم ي لا لم ينفذ لم يمتثل نهي لم يمتثل يعني فعل المنهي عنه يبقى ده قبيح فهم نفوا بقى الايه الامر والنهي لان ما فيش بقى لا حسن ولا قبيح ويبقى أثبت ربنا خالق الافعال يبقى اثبتوا ان ربنا الخالق بس ما فيش ايه الافعال لا تنقسم الى حسن ولا قبيح شفت التناقض جه منين التانيين المعتزله قالوا ايه لما القادريه النفاه قالوا قالوا لا الافعال موجوده في افعال حسن افعال قبيحه في افعال كويسه افعال وحشه طب ايه ازاي يبقى لا يمكن يكون ربنا خالق الافعال العباد تعالى بقى القادريه الابليسيه قالوا ايه واخد بالك قالوا لا لا لا هو ربنا اللي بيخلق افعال العباد كويس والافعال منقسمه لان احنا بنرى الافعال فيها حسن وفيها قبيح طب وايه ايه بقى عايزين ايه يعني تؤمنون بهذا قالوا نؤمن بهذا ولكن في هذا جهل وظلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما هو إبليسية بقى بيسمون قدرية إبليسية لأن إبليس قال إيه قال بما أغويتني يعني بما أفسدتني وأهلكتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين شوف إبليس بيعمل إيه قاس نفسه على ربه ومثل نفسه برب ده شيء رهيب جدا يعني يعني من إبليس عليه لعائن الله فيبقى عمل إيه بيقول يعني أنت أغويتني يبقى أنا هغويهم زي ما أنت أغويتني يعني نسب الفعل ال- ال- إن هو أغواه ده فعل قبيح وبالتالي أنا بقى إيه بما فعلت كده أنا هعمل برضه في الذرية كده فدول القدرية الإبليسية يقول لك الله هو فعلنا بيخلق والفعل منقسم إلى إلى حسن وقبيح بس ده بقى إيه في جهل وظلم جهل قالوا اه قالوا في تناقض ينهاه عن المعصيه ويخلقها له يبقى ده تناقض ودام تناقض يبقى ده جهل وسفه الكلام ده بيوصفوه به مين يصفون به رب العالمين وبعدين يعاقبوا على المعصيه يبقى ده ظلم هتخلق له المعصيه وتعاقبوا عليها ده ظلم انا بقول الكلام ده ليه بقى لان في ناس كتير قوي من العامه الشيطان يوسوس لهم بهذه المعاني ومش دران بيعمل ايه انت بتتهم ربك بف... بالفظائع يعني زي القدرية الإبليسية اديك سمعت هو بيقولوا ايه اذا لازم نفهم الكلام ده كويس قوي يعني واجب علينا ان احنا نفهم الكلام ده والفروق دي لأن أهل السنة والجماعة كما قلنا ربنا هو اللي بيخلق الفعل باختيار الإنسان وبمشيئة الإنسان وبكسب الإنسان وبإرادة الإنسان بيخلق فعله فعلا لكن الإنسان ليس آلة وفرقنا بين الإنسان وبين الآلة شوف الكمبيوتر بيعمل إيه آلة يقدر الكمبيوتر يقول لك هعمل لك والنهارده لا مش هعمل لك بمزاجه كده ده يبقى عنده مشيئة بقى ده انت ساعتها تخاف منه تقول ده جواه عفريت ولا جواه جن لأنه آلة إنما أنت ممكن تقول آه لا طب مش هطلع طب مش عام لا هعمل يا عم ماشي أها لك مشيئة ادام في مشيئه ده اقتدار رب العالمين سبحانه وتعالى بتحل المشاكل دي المشاكل دي كلها الغفله عن المشيئه بتاع الانسان دي هي اللي دخلت القادريه الابليسيه والقدريه الجبريه والقدريه الاعتزاليه اللي هم النفاه نفاه قدر الله في فعل العبد في خلق الافعال هو ده اللي وقعهم في الضلال كله انما احنا بفضل الله اهل السنه بيجمع بين زي ما قلت مشيئه ربنا ومشيئه العبد فعل ربنا فعل العبد ده لابد من الكلام ده طيب وبينا ان خلق مشيئه العبد دي قدره هائله ليست كالاله ابدا كما يقول شيخ الاسلام ومن اعجب الاشياء خلق مشيئه بها صار مختار الهدى بضلالته ده من اعجب الاشياء ان ربنا يخلق مشيئه وانسان له ايه مشيئه ده من اعجب الاشياء فيبقى القدرية الإبليسية اتهموا رب العالمين بالجهل والإيه والظلم بالتناقض يعني يخلق دي ويقول إنها وحشة طب أنت اللي بتخلقها والعبد واخد بالك وبيثبت إن ربنا اللي بيخلق الفعل وبيثبت إن العبد هو اللي بيعمل وبعدين يقول لك تعاقبه وأنت اللي خلقته يبقى أنت ظلمته حاشا لله عز وجل جمل الاعتزالية قال لك لا لا ربنا ما بيخلقش الأفعال ده بيسيبها العبد العبد هو اللي بيخترعها هو اللي بيخلقها هو اللي بيحدثها عشان كده القادريه بيقال عنهم اللي هم النفاه دول يقول لك مجوس هذه الامه وده في حديث عبد الله بن عمر الشيخ الالباني هو في صحيح الجامع الشيخ الالباني ذكره وحسنه هو عند ابي داود والنسائي ال ال ال ان ابن عمر رضي الله عنهما يقول القدريه مجوس هذه الامه ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم لهم القدريه النفاه مجوس هذه الامه ليه لأن المجوس قالوا بخالقين خالق للنور وخالق للظلمة الله فهم ذلك أثبتوا خالقين خالق للأشياء وخالق لأفعال العباد المسألة جت هنا عشان كانوا بيسموهم القدرية المجوسية برغم ان هم ما أرادوا إلا إيه عايزين ينزهوا ربنا عن الجهل والظلم اللي زعمه القدرية الإبليسية والمسألة لا فيها لا جهل ولا فيها ظلم وإنما الجهل والظلم عندهم جم الجماعة الجبرية أشوف أنا أكرر إزاي؟ قالوا لا لا ربنا هو اللي خالق وقال لك إن الفعل إيه؟ الإنسان ملوش أي دخل ده مجبور و... والفعل ينقسم إلى حسن وقبيح ويبقى التالي فيه لا أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد ده كل دي إرادة من الله بس وخلاص. تعالى بقى كده نشوف سورة الشمس. كيف ردت على الإيه؟ على الطوائف دي عشان نعرف عظمة القرآن. وإن القرآن محتاج قلوب لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله كما يقول عثمان عثمان رضي الله عنه يعني شوف شوف الصورة هتتناول القضية اللي صعبة على كتير جدا من الناس شوف الصورة هتتناولها ازاي وتحل كل الاشكالات ديت ازاي وترد ازاي على القضايا الابليسية وعلى القدرية الجبرية وعلى القدرية الاعتزالية اللي هم القدرية النفاة اللي هم القدرية المجوسية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحى شوف القسم بقى ربنا بيقسم بإيه 11 قسم هنا على القضية دي والشمس وضحاها طبعا الشمس وعظمة الشمس وخلق الشمس والطاقة اللي بتطلع من الشمس حرارة بتطلع من الشمس والضوء اللي بيطلع من الشمس عشان كده أقسم بالضحى برغم أن الضحى ده يشمل النهار كله لان في الايات كلها هتلاقي ايه الضحى مقابل الايه اغطش ليلها واخرج ضحاها يعني الضحى مقابل النهار فيراد بالضحى هنا النهار كله لكن كلمه الضحى بتشير الى ايه شوف الحراره والضياء بيبقى اوضح ما يكون هنا شوف الشمس وفعلها الضياء والحراره طب يحصل ازاي ده بيطلع منها طاقة ازاي حرارة ازاي وضياء ازاي والى ان يرث الله الارض ومن عليها تكون بقى اذا الشمس كورت وخلصت بقى الطاقة اللي طالعة منها والضوء اللي طالع منها والسنة اللهب انتهت وبقت ايه كورت خلاص وما عادش فيه تحولات من الغاز الى غاز عشان ايه يطلع الحراره دي ويتحول الى غاز تاني قصه عجيبه جدا وتفجيرات نوويه وتحولات في الشمس دي قدره هائله ومقدره ازاي وبحسبان الشمس والقمر بحسبان ده كل شيء محسوب فيقسم الله عز وجل بهذا مصالح العباد شوف الشمس بدون ال- ال- ال- ال- الشمس يبقى احنا ازاي نكون على الارض بقى وكيف يكون بقى الضياء وكيف يوجد ال- ال- الحرارة ومصالح العباد تقوم ازاي ويقسم الله بهذا والشمس وضحاها ادي اتنين والقمر اذا تلاه ادي القسم الثالث طبعا القمر ايضا منافع عظيمة جدا للانسان يعني انت عارف القمر ده مثلا لو بعد شوية عن الارض كانت المياه ايه تصبح غورا لو القمر بعد ابتعد عن الارض طيب لو قرب شويه كان غرقنا اول ما يجي على الشاطئ تلاقي الميه عليت بقى ايه وغرقت العمارات كلها لكن القمر وبيحس- وبحسبان بقى الشمس والقمر وبيحس- ومحسوب ايه سرعته ايه حجمه قد ايه كتلته قد ايه جاذبيته قد ايه بيض... يعني شيء م- مش معقول طبعا هنطلع من دروسنا في الوكيل والتوكل الى ايه الى التفاصيل دي لكن تبقى عارف انت ممكن تدرسها وتعرف معلومات عن الشمس والقمر عشان تشرب الآيات أكثر والقمر إذا تلاها كل شيء بحكمة وكل شيء بمقدار والنهار إذا جلاها تجلية عن الكشف والإظهار والليل إذا يغشاها غطاها يعني غطاها ولبسها يعني ما بقتش باينة والزمن اللي فيه ده أنا الشمس باينة والزمن اللي فيه الشمس مش باينة والليل ودي طبعا مهمة جدا الليل مع النهار الليل مع النهار هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا طبعا اختلاف الليل والنهار تتابع الليل والنهار بينتج عنه النظام الذي خلقه الله عز وجل وخلق به الحياة النبات بيطلع ازاي المية بتطلع بخر تتجمد ت- ت- تتكثف تنزل تاني كل ده نظام المياه نظام ال- الرياح نظام ال- النبات نظام ال- ال- السكنة في الأرض كل شيء مرتب على ايه على الكلام الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار لا يولج لنا في النهار ويولج النهار في الليل طيب يبقى كل ده مرتب على هذا والليل إذا آه، يغش- آه، والنهار إذا جلاها والس- والليل إذا يغشاها والسماء السماء بقى ما لها- هو لها فعل ظاهر اللي ظاهر الشمس والقمر والليل والنهار أفعالها احنا عايشين بيها إنما السماء ملهاش أفعال ظاهرة إيه قدامنا فأقسم بفاعلها بصانعها عز وجل والسماء هل قال والذي بناها ما تبقى يعني موصولة ولا وبنائها ما تبقى مصدرية نقول لا بل الذي رجحه شيخ الإسلام أن ما هنا فيها عموم وإجمال خلي بالك يصلح لإيه ما تصلح لإيه لما لا يعلم عن أشياء اللي ما- اللي غير على الحيطان الجبال الشجر البحار البتاع ما ولصفات من يعلم لأن اللي بيعلم هنقول من من هذا إنما لصفات من يعلم يبقى ما بتستعمل في صفات من يعلم هو ده الاستعمال الخطير جدا جدا سورة مثلا قل يا أيها الكافرون كيف نعلمها عشان تفهم قل يا أيها الكافرون من غير ما إنها لصفات من يعلم هتخفى عليك معاني الصورة ما صفات من يعلم لا- لا أعبد ما تعبدون ما تعبدون وأنتم عبدون من أعبد لا ما أعبد يعني لا آه، ما تعبدوش معبود الذي وصفه كذا كذا كذا كذا صفات ربنا سبحانه وتعالى انت تزعمون انكم بتعبدوا الله وحقيقة لم تعبدوا الله الله الذي أعبده موصوف بكذا كذا كذا أنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ده وصفه ده صفته هتقولوا احنا بنعبد الله الله صفته دي عندكم ولا لا مش هو يبقى خلاص يبقى انتم ولا انتم عبدون ما اعبد يبقى ما هنا بتدل على ايه على صفات من يعلم هي بتدل على من لا يعلم وعلى صفات من يعلم خلي بالك يبقى ما في عموم وإجمال يصلح للإيل والصين تصف بها من لا يعلم وتص... و... ويبقى الوص... ال- تدل بها على من لا يعلم وتصف بها من إيه من يعلم يبقى والسماء وما بناها اللي بيفكر في السماء والنجوم دي والمجرات دي أعدادها وأحجامها وسرعتها الفلكية وال... والعلوم الرهيبة اللي بتكتشف كل يوم والنجوم الخنس و و اللي بيفكر في ده يبقى اللي بناها قدرته قد ايه علمه قد ايه كم عظمته كم كبرياءه كم حكمته يعني كم عزته وهكذا يبقى كأنه يقول والسماء وصفات بانيها يعني يقسم سبحانه وتعالى بوصفه هو عز وجل بعزته بقدرته برحمته بجبروته وهكذا يبقى السماء تدل على ايه على صفات بانيها والسماء وما بناها شوف السماء دي تفكر فيها يبقى اللي بناها كم عظمته كم حكمته كم قدرته كم جبروته كم عزته وهكذا والسماء وما بناها طيب يبقى ما هنا مهمة جدا يبقى أقسم كم قسم لغاية دلوقتي والشمس وضحاها التاني والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه والليل إذا يغشاها يبقى والسماء أدي إيه ستة وما بناها يعني وصفات بانيها بهذه الضخامة دي العظمة يبقى وصفات بناها أدي أدي سبعة والأرض أدي ثمانية وما طحاها وما برضو صفات طاحيها اللي طحى هذه الأرض يبقى دي كام وصف يبقى تسعة اللي طحى هذه الأرض أعدها ووضعها على ما هي عليه وتتم عليها الدول دي كلها والاختراعات والأجهزة وال... والتليفونات والبتاع والأقمار والآلة العسكرية الحديثة والحرب الإلكترونية وكل المعارف دي كلها وكلها مستنبطة من الأرض موجودة في الأرض أصلا والعمارات العالية والاتصالات كل هو ده الطحو يبقى وما طحاها على هذا الشكل شوف صلحت إلى إيه اللي كانوا عايشين فيها يا دوب باللي معاه بعض الأنعام وعايش بيها وثم نحن الآن انظر بقى إلى إيه إلى ال- ال- ال- التقنية والاختراعات والاكتشافات والنعم اللي حصل لها الآن وما طحاها قدر كل ذلك وتكتشف ازاي ويعلمها الانسان ازاي كل ده ايه طحاها يبقى وما طحاها عشان تعرف عظمه الله عز وجل يبقى دول كام دول ايه آ- ادي عشرة ونفس ونفس يقسم بالنفس اخر المخلوقات كادم الذي خلق في اخر اليوم ونفس ثم يقسم بايه برضه بصفات الذي سواها وما سواها ونفس وما سواها سواها يعني ايه يعني عدلها فالتسوية التعديل ايه التعديل يعني يعني خلق هذه النفس جاهزة للعدل الكامل بلا أي ظلم شوف القدرية الإبليسية بيقول لك ده بيظلم كده ده بيخلق وبعدين يعذبه بال- بالذنب اللي يعمله نقول وما سواها خلق هذه النفس بهذه المشيئة الإنسان له مشيئة هو اللي يقول آه ولا هو اللي بيعبد آه، يطيع أو يعصي يؤمن أو يكفر هو اللي بيفعل الفعل ده فربنا سواها عدلها بحيث تبقى جاهزة تعمل المعصية بإرادتها تماما وبخلق الله عز وجل حيث يجتمع فيها الأمران فعل الله مع فعل العبد مشيئة الله مع مشيئة العبد وفعل العبد أثر لفعل الله ومشيئة العبد أثر لمشيئة الله عز وجل خلي بالك المسألة مهمة جدا لما قال وما سواها هو اللي احنا بنتعب فيه بنقول يا اخواننا الإنسان مش آلة الإنسان له مشيئة كيف اقتدر الله عز وجل على خلق النفس دي المشيئة دي دي جبروت هائل دي من أكبر الدلالات على قدرة الله وعظمة الله وعلم الله وحكمته عز وجل وعدله وفضله يبقى وما سواها مش بس التسوية في البدن والتسوية في البدن داخل برضه والتسوية بين الخلية دي والخلية دي طالما في عضو واحد وبعدين في عضو تاني تطلع الخلية تبقى شكل شكل تاني و- تسوية عجب وتسوية كل عضو وكل نسيج وكل خلية على حسب المطلوب منها مطلوب منها ايه مقدمات ايه تسوية رهيبة لكن التسوية المراد بها ال- ال- بالدرجة الأولى هنا في الآية ونفس وما سواها أي بهذه المشيئة اللي تفعل مختارة فعلا وفي نفس الوقت ربنا اللي بيخلق الفعل يبقى فين ظلم ايه ده انت بتقول ظلم لما بتغفل ال- الحقيقة دي وتقول الإنسان كأن الإنسان آلة كأنه آلة يفعل فعل ده وملوش أي دخل وربنا اللي بيخلقه وبعدين يعذبه يعني يقول بقى ربنا ده وقع في تناقض يبقى في جهل وسفه حاشا لله وبعدين وايه وهيعذبه ب- ب- ب- بشيء هو الذي خلقه له يبقى كانه ظلمه كل ده كلام ايه شوف سوره الشمس التنفيذ ازاي ونفس وما سواها يبقى التسويه دي اول شيء نفت ما يقوله القدريه الابليسيه انه خلق النفس على هذه الطبيعه على هذا التعديل تسويه تعديل بحيث تفعل الفعل بإرادتها باختيارها بمشيئتها في نفس الوقت ده الفعل ده مخلوق ربنا هو اللي بيخلقه وما ايه سواها مين اللي يقدر يعمل كده هو ربنا محدش يقدر يعمل كده اللي هو سبحانه وتعالى اول ما بتغفل عن دي وتعيش بقى الدور ان الانسان ده يعني زي الآلة خلاص هتخش بقى في الايه في الضلال المبين في القدر يا تبقى بقى على القدرية الإبليسية يا تبقى مع الق- القدرية الجبرية يا تبقى مع القدرية الاعتزالية أو المجوسية والعياذ بالله طيب وما سواها فألهمها يعني الفاء هنا ترتب ما بعدها على ايه ما قبلها وده عطف اهو بيت- ده مترتب على ده يعني التسويه يلاحظ فيها التعديل ده ان هتلهم يعني هيرجعل فيها فجور وتقوى ادي خلق الفعل اهو يبقى الهمها جعل فيها خلق فيها فجورها وتقواها فجورها هي وتقواها هي خلي بالك يعني هي الفاجره وهي المتقيه يبقى هنا اثبت فعل العبد ولا لا اثبت فعله تفجرها هي وتقواها هي ثم فرق لو قال فألهمها أفعالها يعني خلق فيها أفعالها ده يبقى حجة بقى القدرية المشركية اللي هم بيقولوا لو شاء الله ما أشركنا احتجاج بالقدر وألغوا الأمر والنهي والوعد والوعيد نقوم نقول لهم لا ده ألهمها فجورها وتقواها مي مش مش فألهمها أفعالها لا ده ميز بين فعلها لها فعل حسن ولها فعل قبيح يبقى هي بتعمل شرها هي وتقواها هي وميز التفرقه كمان دي معناها ايه معناها ان هو قبيح ليه نهيت عنه فصار قبيحا يبقى اثبت الايه وبعدين اطاعت فصار فعلا آه، حسنا يبقى اثبت الامر والنهي هنا يبقى فجورها وتقواها اثبت ان في امر هنا ايه ونهي وان هي اللي بتعمل الفجور وهي اللي بتعمل الايه ال- التقوى يبقى هي بتعمل ده وده بتعمل ده يبقى كونه فرق مش ألهمها أفعالا خلق فيها أفعالا لا ده ده فجورها هي وتقواها هي ثم فرق يبقى في هنا في أمر ونهي واخد بالك يبقى اللي بي- الجبرية بين بينفي الأمر والنهي خالص اللي هو أصلا آه، يقول لك الله طب يأمر وينهى إزاي وهو الإنسان مجبور هو مجبر يؤمر وينهى ليه فقال لك لا مفيش أمر ونهي ولا وعد ولا وعيد ده كلها بإرادة الله والظلم هو الممتنع لنفسه اللي هو المستحيل اه طيب اي حاجه ربنا يعملها ما فيش فيها ظلم يبقى طالما عملها يبقى الظلم ده ممتنع لنفسه اللي ما ربنا حتى لا يقدر إنه يعمله طبعا ده ضلال مبين وضلال في ضلال انما اهل السنه المساله عندهم سهله جدا تجمع بس بين مشيئه الله مشيئه العبد فعل الله فعل العبد ونفس وما سواها يبقى التع- اهو سواها بالايه على الكيفيه دي على الطبيعه ديت بحيث ان هي الهمها هو بيخلق اهو ومع ذلك فجورها هي وتقواها هي ومع ذلك تمييز بين الفجور والتقوى يبقى في امر ونهي يبقى اثبت الامر والنهي كويس وبعدين حي- بعد كده هيجي الوعد والوعيد في المقسم عليه اللي هو قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يبقى هنا ابطل كلام القدريه الابليسيه اللي بيتهم ربنا بالظلم مفيش تناقض ولا حاجه يبقى لا في جهل ولا في ظلم وبقى اللي هي سواها سواها بحيث فألهمها جعل فيها فجورها إيه وتقوى على النحو اللي احنا قلناه طيب أقسم الله بالنفس اللي سواها دي لأن لها قدرة عالية سبحان الملك سبحانه وتعالى الذي خلق نفسا غير الآلة خالص نفس لها مشيئة يقول آه يقول لا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بإرادته باختياره ال- كل الناس اللي عندها مشكلة في الحالة نسوا ذلك ونسوا الكلام ده سواها فألهمها فجرها تقواها وظنوا أن الإنسان آلة فبيقيسوا الإنسان على الآلة فدخلوا بقى في الضلال المبين ده إنما ربنا يقول فنفس وما سواه يقسم بذلك وسواها تسوية إيه بحيث تبقى فجورها هي وتقواها هي مع ان هو الهمها يخلق بمشيئتها باختيارها هي شفت بقى اهل السنه بيجمعوا وشفت سوره الشمس بتقول ايه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يبقى هنا اثبت ايه الوعد والوعيد اثبت ان في نتيجه في فلاح وفي خيبه افلح من زكاها وقد خاب من دساها طبعا في بعض الناس اللي بيميلوا قوي الى اثبات القدر في افعال العباد يقول لك المعنى هنا قد افلح من زكاها الله ده ما ينفعش وقد خاب من دساها الله خابت نفس يعني ده ما ينفعش ما ينفعش ليس على نهج البيان ابدا وبعدين يعني مش محتاجين الايه اللي فاتت اثبتت القدر خلاص فالهمها خلق فيها وجعل فيها فجورها وتقواها مش محتاجين في الآية اللي وراها تاني نقول إيه من زكاها الله ومن دساها الله هو ده ينفع قد أفلح من زكاها الله وقد قام من دساها الله ده كلام ما ينفعش حتى الحديث حديث عمران بن حسين لما أبو الأسود الدؤلي ده في صحيح مسلم الحديث ده هو الذي يروي هذا الحديث عن عمران بن حسين أنه لقي عمران بن حسين فسأله سؤالا يقول له أرأيت آه ما يعني يسأله عن أعمال الناس الآن الناس يكدحون فيه اللي الناس بتعمله العمل اللي هم فيه ده أشيء قضي عليهم ومضى عليهم أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم يعني الناس بقى إيه شيء مقدر وهيعملوه يعني يعملون فيه ويجدحون فيه ده مقدر بيعملوه خلاص ومضى فيهم لازم يعملوه انتهينا ولا فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم وثبتت الحجه عليهم فكان رد ابي الاسود الدؤلي ايه بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم نقول مضى فيهم من قدر قد سبق قال له اه ده قضي عليه ومضى فيه من قدر قد سبق فعمران بن حسين يقول لأبي الأسود الدؤلي أفلا يكون ذلك ظلما أبو الأسود الدؤلي قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا فزع فزع شديد جدا ظلم ظلم عن تقول تتكلم عن مين عن رب العالمين فبيقول ففزعت من ذلك فزعا ايه شديدا لكن عمران بن حسين من الصحابة من الصحابة والصحابة دول أقوام عاليين أوي أوي أوي أوي أوي يعني في العقل وفي الرجولة والشهامة والكرم جميع صفات الكمال البشري واخدين فيها الدرجة العالية خير القرون فنبهه إلى أنه لم يولد إلا أن يحضر عقله ثم شرح له ذلك أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألاه نفس السؤال أرأيت يعني ما يعمله الناس اليوم وفيه يجدحون أشيء قضي عليهم ومضى فيهم آه من قدر قد سبق أم فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فكانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام أنه شيء أنه شيء إيه قضي عليهم ومضى فيه من قدر قد سبق إجابة النبي عليه الصلاة والسلام ثم استدل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى بقوله تعالى إيه يعني تصديق ذلك في القرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالآية دي بس لم يستدل بالآية التي بعدها اللي هو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها استدل بدي فقط إن هي دي بتدل على القدر فألهمها بس فجورها هي وتقواها هي وتفريق بين فجور وتقوى يبقى في امر ونهي والوعد والوعيد ده بقى قد افلح من زكاها وقد قام من دساها فاستدل بهذه الايه برغم ان الحديث بيتكلم بس عن العلم السابق ان ربنا سبحانه وتعالى ايه يعلم ان ده هيعمل كذا وده هينتهي عن كذا وده هيلتزم بكذا ده العلم السابق والكتابه السابق علم كتب شاء خلق انما الايه بت- بتتكلم عن ايه عن الخلق عن المرحله الاخيره اللي بتتضمن كل المراحل اللي السابقه في القدر الشاهد ان قد افلح من زكاها واتقى من دس- من دساها ما ينفعش نقول عليها ايه قد افلح من زكاها الله لا لا لا لو كان النبي قال كده عليه الصلاه والسلام انت عايز تثبت الايه دي في القدر كان النبي استدل بها كمان في اثبات القدر انما هو استدل بالايه بس قد افلح آه، آه، فالهمها فجورها يعني ونفسه وما سواه فالهمها فجورها وتقواه لم يستدل قد افلح من زكاها وقام من دساها يبقى اللي هيقول الايه دي قد افلحت نفس زكاها الله او الكلام ده او أو قد افلح آه، آه، ان ربنا زكاها وان ربنا دساها ده الكلام ده ايه ده الكلام ده ما ينفعش هيبقى عايز تقول قدر يعني طب ما هو موجود في النا- الايه اللي استدل بها النبي عليه الصلاه والسلام ولم يستدل بها النبي عليه الصلاه والسلام في ايه في اثبات القدر يبقى الايه دي معناها تاني الايه دي معناها ايه بقى ودي المقسم عليها خلي بالك لو قد افلح من زكاها وقد قام من دساها مقسم عليها شوف 11 قسم 11 قسم القرآن كله إيه؟ ممكن تحصي خمسة أقسام بال- بالكاد إنما 11 قسم في سياق واحد ومنها ثلاث مرات بصفات الله عز وجل وما وما وما وما بناها وما طحاها وما سواها 11 قسم اه ايه المقسم عليه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها قد افلح من زكاها وخاب من دساها يبقى الانسان هو اللي بيزكي نفسه بيعمل يعني وبيجتهد وربنا بيديله وقد خاب من دساها دساها يعني ايه يعني قمع نفسه زي اللي بيدس الهدوم في في الحقيبه يجيب شنطه كده يقعد يدس فيها الهدوم يدس فيها الهدوم يدس فيها الهدوم فبيجي اللي بيدس نفسه ده لان النفس دي لها خاصيه والقلب ده له خاصيه يكبر يكبر يكبر يكبر بلا حدود اوصل لقلب النبي عليه الصلاه والسلام ان استطعت بقى هو ده التزكيه زكي كبر نفسك بدنك مش هيكبر خلاص وصلت لسن معينه خلاص البدن هو هو انما ال- إن القلب لا بيكبر وبيزكو وبيزكو وبيزكو ويزكي بس انت اوصل طاعات وانتهى عن المعاصي وطاعات وانتهى عن المعاصي وذكر الله سبحانه وتعالى وطلب علم وزك انت بس اشتغل وده ربنا بيثبت عمل الانسان اهو عشان ما ت- توجهش ربنا الظلم فبيقص 11 قسم عشان يثبت ان الانسان هو اللي بيعمل التزكيه هو اللي بيعمل الايه التدسيق وقبلها القدر بقى ان هو اللي بيخلق لازم تجمع بين الاثنين لان شوف القدريه نسبوا الى الله ايه وبعضهم بقى بتوع ال- ال- ال- الجبريه عشان ي- ينزهوا ربنا عن ايه عن بقى مساله ال- ال- ال- ال- الظلم وبتاع ومساله ال- ال- الجاهل عشان يهربوا من الابليس يقول لك ربنا اللي خلق والانسان مجبر ملوش دخل باي حاجه وما فيش حاجه اسمها ظلم لان الظلم هو الممتنع لنفسه وهو المستحيل والتانيين قالوا لا لا لا, لا احنا عايزين ربنا بيخلق وبعدين ي- يعاقبه على يخلق المعصيه هو اللي يعاقبه عليها لا ربنا ما بيخلقش في الافعال ما بيخلقهاش وهم عايزين ينزهوا ربنا عن ايه عن الظلم طب مين اللي قال لك ان ده ظلم اه الابليسيه طب ما ترجع لاهل السنه ارجع للقران والسنه ارجع للحقائق فسمعوا القضايا الإبليسية فروحوا داخلين في سكة ودول داخلين في سكة وكل هذا من الباطل فسورة الشمس قمعت ذلك ودحرت كل هذا الباطل ولأن علمه الغيوب سبحانه وتعالى هو علمه الغيوب وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يبقى الإنسان هو اللي بيعمل دي هو اللي بيعمل ديت وتبذل مجهود واخد بالك عشان تعمل الطاعة وتبذل مجهود عشان تصبر عن المعصية وهكذا يبقى هو ده اللي أفلح فسمح نفسه إنها تكبر التاني ما سمحش نفسه إنها تكبر ما سمحش إن قلبه يسكو أكبر عمل إيه خل جعل نفسه وقلبه كل الآلة اللي ربنا خلقها له وسواها التسوية ديت عشان مطالب جسده هو ده اللي دساها يبقى جعل يدوب نفسه على قدر جسمه بس وشهواته يبقى نفسه تخدم يشوف هيشرب ايه هياكل ايه هيستمتع ازاي بالشهوات ازاي آه، آه، بكافة ده ما بيستمتع بيه في الدنيا يبقى ده دس نفسه دفن قلبه في ايه في جسده فعلا يعني ده اصحاب القبور قلبه مقبور في جسده ما بيكبرش ما بيزكوش الاصل ان القلب يزكو يزكو يزكو يزكو, يزكو مش على مستوى الجسد خالص انما هو الخيبه بقى وقد خاب من دساها مشغول دايما بايه بانه يخلي جعل قلبه نفسه في خدمه بدنه هو ده قد خاب من دساها ثم ضرب مثلا بثمود كذبت ثمود كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها هم ثمود كما يقول شيخ الإسلام يعني يمكن أقل عقوبة وأقل إيه عمل بالنسبة لباقي الأقوام يعني مش ليسوا كعاد ليسوا كقوم شعيب لأن يدوب العقوبة بتاعتهم إيه الصيحة فأخذوا بالصيحة إنما شوف عاد كيف أهلكوا بريح صرصر عاتية الآيات وكيف أهلك مثلا قوم لوط شوف أهلكهم إزاي وجمع عليهم كم نوع من العذاب لقوم لوط إنما طب ليه بيذكر ثمود هنا ما كان يذكر مثلا قوم لوط كان يذكر قوم شعيب مثلا الأقوام العتاة دول و- و- و- وأخذوا أخذا شديدا جدا أكثر من ثمود بكثير هنا ما الشيوخ الإسلام يقولون ينبه بالأدنى على الأعلى الأدنى إذا كان دول حصل لهم كذا يبقى فيه الأكبر منهم بقى هم ثمود عملوا إيه مع الكفر عقروا الناقة بس فأخذوا بذلك لا ده غيرهم بقى مع الكفر سحل عباد الله وانتهك حرمات الله وحارب دين الله في الأرض وأفسد في المسلمين وباعهم في كل مكان يبقى ده عقوبته أشد ولا مش أشد إذا كان دول يا دوب عقروا الناقة بس مش كده مع كفرهم يعني فالتنبيه بإيه بالأدنى على الإيه على الأعلى كذبت ثمود وطغاها إذ انبعث أشقاها أشقاها في القبيلة فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها طبعا لا يخاف أي عقوبة تحصل في الأرض زلزال بركان مش الأرض هتنهد ولا حاجة يهيمن عز وجل على كل شيء وكل شيء ملك يده ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يخاف عقباها يبقى سورة الشمس السورة العجب دي نبهتنا إلى إيه نبهتنا إلى دحر ال- ال- التلاتة الضلال المبين اللي حصل في القدر سواء القدرية الإبليسية أو القدرية المجوسية اللي هم المعتزلة أو القدرية الإيه الجبرية الجبرية وردت عليهم أحسن ردود ونفس وما سواها فألهام فجورها وتقوى يبقى رد على إيه؟ على القدرية الإبليسية اللي هم بيظلمون الله ويجاهلون الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا التانيين اللي دخل في الضلال قالوا لا لا لا مش هو اللي بيخلق الأفعال خلاص يبقى دي بي- ده بيسموا ده العدل قال العدل ما يخلقش فعل واخد بالك التانيين قالوا لا لا ده ربنا ما بيعملش حاجه ده ده العبد مسير ومجبر وما فيش حاجه اسمها الظلم ده مستحيل وممنوع لذاته اي حاجه ربنا يعملها يبقى هي تمام ما فيهاش فيها ظلم أه. كلام ضلال مبين جدا جدا في الفرق عشان كده بنقول ايه يا اخوانا ان ربنا سبحانه وتعالى هو خالق افعال العباد لما اجي اصلي لما اجي اصوم لما اجي اعمل موعظه ل- لناس لما اجي ان انا احج لما اجي للجهاد ان انا اجاهد لما اجي لل- لل- لصله آه، اصلاح ذات البين لما اجي مثلا لصله الرحم لبر الوالدين جميع الطاعات لما اواجه الفتن دي وعايز انتهي عن المعاصي الكلام ده كله اظهر عجزك فيه لله لان ربنا الفعل بتاعك مش انت لوحدك بتعمله انت بتعمل اللي انت مطلوب منك بمشيئتك واختيارك لكن ده خلق ومفيش خالق مع الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر يبقى لو أثبتنا ذلك في قلوبنا وابتدينا ندرس الكلام ده ونجتره بيحصل ايه بقى انا كل ما اجي افعل على فعل اذكر قبل الفعل ان ربنا هو اللي هيخلق الفعل ده انا حتى راح اطلع اخرج صدقه اريد ان اتصدق على هذا اليتيم او على هذه الارمله او على هذا المسكين او على هذا الزميل المحتاج عايز اعمل اي خير قبل ما اعمله لازم اذكر ان الفعل اللي هعمله ده اذا ربنا لم يخلقه مش هيكون يبقى انا ضعيف وفقير جدا الى عون الله عشان ربنا يعيننا عشان اعمله يبقى اذا قبل ما اعمل الفعل بيكون الاعتقاد ده سابق الافتقار الى الله سبحانه وتعالى ان ربنا هو اللي هيخلق الفعل هو اللي هيمن عليا به قبل ما اعمله فابدا في الايه في السؤال بقى سؤال مضطر زي النبي عليه الصلاه والسلام شفت كان بيعمل ايه وبيسال ازاي في كل حاجه امر بها يطلبها من الله وبضراعه ولما اجي ابدا استعين بالله كل خطوه لان الاستعانه بتكون ايه مع العمل مش هنام وانا بستعين لا انا هقوم اشتغل واسعى واخد بالاسباب وابتدي اعمل العمل اللي انا عايز اعمله واستعان بالله فيه واستعانه طالعه ايه من القلب اللي بيعتقد ان ربنا هو اللي هيخلق هذا الفعل يبقى لازم الاستعانه تكون حقيقيه مش اياك نعبد واياك نستعين وكان شاء لم يكن لا ده استعانه حقيقيه من غير اعانه من الله مش هتع... مش هتعبده لن يعبد الله بغير عونه طبعا اتضح الامر دلوقتي تعبنا شوية وتعبنا شوية في الفهم لكن معلش لازم تعتقد ان ربنا زي الصحابة هو اللي بيخلق فعلك فقبل ما تخلق الفعل افتقر اليه لازم تفتقر له هتبدأ تيجي تعمل الفعل تبقى عارف ان ربنا هو اللي هيديلك الفعل انت هتعمل اللي عليك وبمشيتك واختيارك ده فعلك انت تسأل ربنا بقى ايه يمن عليك بفعله هو سبحانه وتعالى انه يخلق لك الفعل بالصيغ اللي النبي عليه الصلاه والسلام استعملها امال ايه وقلناها بقى كلها قبل كده مش محتاجين نكررها تاني والانبياء كذلك فعلوا يبقى قبل ما تيجي تقول ع- ع- توجه توجه الدعاء بضراعه وبعدين تبدا تستعين وانت بتشتغل تستعين وانت بتشتغل تستعين وانت بتعمل الطاعه تستعين بالله سبحانه وتعالى وبعدين عشان تحقق النتيجه أنت أعجز من ذلك إنك تعمل حاجة لم يشاءها الله عز وجل إن إذا شاءها الله هتكون يبقى توكل عليه هنا التوكل بقى إظهار العجز الله في الأمر يبقى أنت شوف بتعمل أسباب أهو وشغال بتعمل الطاعة وشغال أو بتنتهي عن المعصية وشغال فبتستعين بالله عشان يعينك في العمل طب العمل ده هيوصل للآخر هيؤدي النتيجة هيعطيك الثمرة المرجوة المسبب هيكون من الأسباب والمسببات اه يبقى توكل عليه بقى اظهر عجزك له ان ايه وده النبي عليه سيدنا عليه الصلاه والسلام كان اسمه المتوكل كل مره بنذكر بالقصه دي النبي عليه الصلاه والسلام وصل الوسيله الفضيله وصل المقام المحمود وصل لاعلى درجه في البشر سيد البشر عليه الصلاه والسلام سيد الاولين والاخرين سيد الانبياء وسيد الكل عليه الصلاه والسلام ليه لأنه اسم المتوكل مش بس من المتوكلين كوصف أو كفعل لا ده سماه الله المتوكل وده برضه بنكرر تاني في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح البخاري وهو يقول بلى والله بل وصفه الله في التوراة ببعض صفاته في القرآن ببعض صفاته في القرآن إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ فظ يعني في اللسان الكلام السيء الخلق كلام الألفاظ الشديدة النبية ليس بفظ ولا غليظ الغلظة دي يعني قسوة في القلب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخافا في الأسواق ينزل السوق الكل يحس بيه عامل دوشة وعامل غاغة ومش همه إلا كرشه بس ليس بفضل ولا غليظ ولا سخام بالأسواق لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء لن يقبضها عليه الصلاة والسلام حتى وقد كان حتى آه يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به آه آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا أو فيفتح به أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف دي موجودة ودي موجودة فده ده وصف النبي عليه الصلاة في التوراة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي بيعنينا بيه الشاهد ايه هنا ايه سميتك المتوكل او سميته المتوكل عليه الصلاة والسلام متوكل ما في عمل الا وبيبدأ بيه كده يظهر عجله لله يستعين في كل جزئية قلبه متجه دايما لربنا اعني اعني انا هعمل اهو اعني يا رب اعني طيب طب الثمرة بقى هل العمل ده هيقبل هل العمل ده هيبقى فعلا ويرفعه عند الله سبحانه وتعالى ده ده التوكل بقى اظهار العجز بقى هنا والاعتماد على الله في ذلك يبقى ايه اظهار العجز واعتماد الغير فيه ده في معنى التوكل حتى في اللغة فيظهر العجز يظهر العجز يظهر العجز طيب هم رزق العمل وصلى صلاة خاشعة رزق العمل خلاص ورزق الايه الطاعه اللي عايز يعملها او رزق انه حص عصم من المعصيه اللي كانت الشيطان بيدعوه اليها والظروف بتضغط عليه والفتن بتضغط عليه وفق في هذا اول ما يوفق في فعل الطاعه مجرد ما يخلصها يقول اه بقى هي دي الطاعه اللي تنفع بقى ده المستوى اللي يليق بربنا ده انا برضه ربنا انعم عليا بكذا وانعم عليا بكذا وانعم عليا بكذا انعم عليا بكذا برضه ده اللي انا يليق ان انا اعمله لا لا لا لا استغفر الله العظيم اللي يليق بربنا حاجه كبيره قوي بل الاستغفار عقيب الطاعه ودي ودي ودي اصل موجود عند الصحابه والتابعين وتابع التابعين وعلمه النبي ذلك عليه الصلاه والسلام والقران علمنا ذلك بعد الطاعه تستغفر على طول عقيب الطاعه تستغفر وتركز في الاستغفار عشان ينجبر النقص اللي فيه لأن دي طاعة ما تليقش بربنا لا تليق بالله سبحانه وتعالى طب أعمل إيه جهد المقل يا رب اغفر لي يا رب تستغفر أول ما تخلص صلاة على طول الاستغفار الله السلام الأذكار المعلومة يبقى الاستغفار عقب الصلاة عقيبة مهم جدا عشان تجبر النقص اللي فيها عشان دي من الصلاة تليق بجناب الله العظيم سبحانه وتعالى طيب عملت الطاعه وربنا وفقك فيه واستغفرت خلص الامر على كده لا ازاي ازاي بقى ده انت عارف ان الطاعه دي ما تمتش لما هو ايه عمل فعله سبحانه وتعالى انه خلق لك الطاعه يبقى تشكره ولا لا يبقى لازم يكون فيه شكر اوزعني ان اشكر هو نفس الفعل ده كان شكرا لله فعل الطاعه ده شكر لله لكن كونك وفقت في الطاعه انت عارف ان هو اللي اداها لك وهو اللي خلقها يبقى لازم تشكره على ذلك يبقى شكر ايه واخد بالك وهتفضل بقى على طول كده من الشاكرين شكرته وحسيت انت شكرت تقول الحمد لله الحمد لله عملت الطاعه وشكرته عليها طب ما هو ربنا اللي ادالك الشكر برضه هو اللي ادالك الطاعه وادالك الشكر عليه اه الله الله الله ده انت حتى انك شاكر بقى ما هو ده ما هو ده اوزعني شرحناها قبل كده مرتين او ثلاثه ما هو ده اوزعني تفضل حالك مزاج عندك انك تشكره ومكفوف عن مسواه ما انت وراكش غير انك تشكره سبحانه وتعالى عز وجل شوف بقى لو ما عملتش كده وده اللي حاصل فينا للاسف الشديد اول ما تعمل طاعه وتلاقيها كده تصاب بالعجب والكبر و... ودعوى المنه كانك بتمن على الله بها واخد بالك واستح... ودعوى واعتقاد استحقاق الجزاء على الله ده المفروض بقى ربنا بقى اديني بقى واعمل لي بقى وكذا المفروض بقى ربنا كده انا كده كويس انا اشكر انا اشكر قوي ما هو ده ايه لانه مش عارف ان الطاعه اللي فاتت دي ربنا من عليه بيها هو اللي مديها له وان هو اعجز من ان يحدث طاعه وبيأدي اللي عليه بس انما هتتم وتكون لا ده الوكيل بقى فاعبده وتوكل عليه امال ايه فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل إن الثاني يصاب بالعجب والعجب ده آفة تفسد كل شيء والعياذ بالله وتفسد العمل وتحبط الأعمال تعجب ليه ما هو ربنا عمل له حاجة ربنا مجرد رقيب و... ويحصي و... ويحاسب بس عنده ربنا كده زي عند الق- القدرية المجلسية اللي هم بيقولوا ان ربنا ما بيقدرش الافعال ولا بيخلقها قال ده قال ده من لوازم العدل عندهم طب اديك شفت بقى نفسه وما سواها ولما يخلق فألهمها لما يخلق فيها فعلا يبقى ظلمها ويخلق فيها الص- المعصية يبقى ظلمها حاشا الله عز وجل ده طبعا جهل رهيب جدا يعني فالحمد لله الذي علمنا و و وأنجانا وعافانا مما ابتلى به غيرنا الإنسان دايما يحمد الله على العافية وعلى النعمة الكبرى أمال إيه يبقى لو بغير ذلك ده لو فرض انه هيفعل الطاعه بغير دعاء وبغير استعانه وكده لو فرض يعني هيصاب بالعجب ويقول لك انا على استحق بقى ان ربنا بقى يديني بقى يعمل لي كذا وكذا وكذا واعتقاد استحقاق الجزاء على الله سبحانه وتعالى واخد بالك ودعوة بقى انك تمن بالله بقى تمن على الله بقى انك عملت طاعه كويسه آه ربنا هيشنق ولا ايه انا عملت كويس كده قوي ربنا اعوذ كل ده يا جهل لانه مش عارف ان ربنا هو اللي بيخلق طاعته وهو اللي من عليه بالايه بالطاعه ويصاب بالعجب وخلي بالك وهو بيعمل الطاعه مفيش استعانه ادام مفيش استعانه ده انا فرضت ان هو عمل طاعه كويسه ورزق بطاعه كويسه من غير حاجه هيصاب بالافات دي عجب وكبر وبتاع واعتقاد استحقاق الجزاء والدعوه انما لا ده احنا هنقول بقى اللي بيحصل الحقيقي اللي حاصل في الشعوب الاسلاميه النهارده الا ما رحم الله انه ف- عجز لا عارف يستعين ولا عارف يتوكل عاجز كامل يدوب المستوى المتدني اللي هو فيه واللي بيعبد بيه ومفيش ترقي ولا ايمانه بيزداد اذا زاد ونقص زاد ونقص في مستوى معين انما الزي- الزياده اللي يترقى بيها يترقى بيها وينتقل بقى الى كده الى الى الى, إلى المقربين او الى الابرار حتى طب الى المغتصب ها ده المغتصب ده كويس قوي لو بس نوصل له انما لو هو كده باستمرار بيتوكل وماشي مع اهل السنه ما ايه ايه إيه المانع ان يصل الى الابرار والى المقربين ما المانع انما من غير التوكل ده ومن غير اعتقاد خلق الله في افعال العباد ومن غير ايمان بالقدر في افعال العباد هيبقى دايما عاجز يعمل الطاعه بتطلع عجزه وبلا خشوع وبلا حضور قلب إلا قليلا وإن كان في الأمر والنهي بيدرس وبيتعلم الفقه وبتاع وكده لكن لا يجي ينفذ ويبقى عملت إيه شبه عاجز الأعمال مش طالعة على المستوى لأنه ما استعانش بالله فيها ولم يتوكل على الله فيها ولذلك هو ده حال الناس النهارده وإن لم يكونوا قدري الاعتقاد فهم قدري الحال قدريه اللي هم الجنسيه القدريه اللي هي النفاه اللي هو زي المعتزله اللي هم ما بيستعانوش بربنا استعانه حقيقيه في العمل الصالح فالعمل يطلع تعبان خالص عاجز فيه يدوب حاجه متدنيه ايه الحل عشان الامه تنهض مفيش غير تعلم التوكل ومفيش هيبقى فيه توكل ابدا نصابين و- وكذابين لو قلنا هنتوكل من غير ما نعتقد ان ربنا هو اللي بيخلق الافعال وهو الذي يقدرها سبحانه وتعالى وعز وجل اظن بذلك يعني نكون ان شاء الله وصلنا الى ايه الى آه، آه، آه، الهدف الاساسي من الدراسه المطوله دي في التوكل على الله سبحانه وتعالى واللي مبنيه على الافتقار اللي ناتج من اعتقاد خلق الله تعالى افعال العباد بقي بقى بعض النق- النقاط بقى نلمها اللي هي ايه الموضوع وسع علينا شويه فبعض النقاط كده زي مثلا الالتفات للاسباب الالتفات للاسباب ده شرك تخيل بقى لما تيجي في الاسباب وترجوها وتخافوها وتتوكلوا عليها ما ده شرك ده اقل حاجه يكون شركا خفيا اللي بيخفى على الناس والذي لا يكاد أن ينجو منه أحد شرك الخفي بيبقى أساسا في الالتفات للأسباب هو الالتفات للأسباب آه تغرق في السبب اللي هو من زرع حصد وكان ربنا ملوش دخل بقى من زرع ايه حصد يبقى هو معاه المكنه ومعاه الاله ومعاه الميه ومعاه الاسباب ومعاه البذر ومعاه البذور ومعاه الاسباب يبقى بالتالي هيعمل ايه يبقى كده من زرع حصد من تذاكر تنجح هو ده ال... ولذلك في حديث زيد بن خالد الجهني وده في كتاب في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء يقول صلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر يعني في مطر بالليل فلما صلى انصرف عليه الصلاة والسلام فلما انصرف أقبل على القوم فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح اليوم من الناس مؤمن بي وكافر يعني أصبح الناس بعضهم مؤمن وبعضهم كافر إزاي ده على إثر السماء اللي كانت من المطر اللي نزل مين بقى اللي هيبقى مؤمن اللي هيبقى كافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به لأنه نسب المطر إلى السبب الحقيقي إلى الله عز وجل خلي بالك مطرنا بفضل الله ورحمته وأما من قال مطرنا بنوء كذا بحكم العادة بحكم الأسباب ولم يحمد الله ولم يثني عليه ولم ينسوا الفضل له فده يبقى ايه هو ده اللي اصبح ايه كافر بي مؤمن بالكوكب لانه غرق في الاسباب ايه سبب المطر يا عم اه نوء كذا الرياح جت كذا المطر عمل كذا المطر نزل طب فين الثناء على الله فين نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى فين الكلام دوت مفيش يبقى شوف يبقى ده شرك اهو بيصرح بيها اهو مؤمن بيه كافر بالكوكب لا التاني بقى ايه لما قال مطرنا بنوء كذا ده كافر بالله مؤمن بالايه بالكوكب لانه غرق في السبب يبقى الالتفات للاسباب شرك يا عباد الله وده امر خطير جدا جدا ان شاء الله ننبه عليه في الحلقه القادمه باذن الله لما هنتكلم بقى عن ايه عن كلام ابن القيم بقى في التوكل وبيجزأ بقى التوكل في القلب إلى ثمانية أفراد كلها معاني سهلة إن شاء الله يعني بس أنا كان يهمني إن نستوعب بس اللي فات ده والتوكل يبقى إزاي وإزاي إن هو إظهار العجز وإزاي يكون مترتب على الافتقار والافتقار ناتج من العقيدة الصحيحة بخلق أفعال العباد ونبعد عن الضلالية دول سواء الجبرية أو المجوسية أو القدرية الإبليسية ونخلينا بقى أهل السنة والجماعة بنجمع بين فعل الله وفعل العبد إن مشيئة الله ومشيئة العبد كل انسان يجي يعمل العمل يستعد ويبقى يسال الله السؤال المضطر ويستعان به استعانه صح ويتوكل عليه التوكل صح ويستعيذ به من الشيطان استعاده صح ويعتصم بالله يحتمي به عشان العمل ولما يطلع عمل 100 100 يشكر الله ويستغفره اول ان ده لا يليق به استغفر فان كان يشكر وهكذا الانسان ايه يبقى فيه امل كبير جدا في الامه لو فعلنا ذلك. يعني اقول قولي هذا ان شاء الله واستغفر الله العظيم لي ولكم ونسال الله عز وجل ان يتم نعمته علينا هنا في مصر كما نساله ان يتمها في ليبيا وان يتمها في سوريا وان يتمها في اليمن وان يخلص البلاد والعباد من شر طواغيت الارض الذين ينحون شريعه الله جانبا ولا يريدون الا دنيا ولو امنوا بالله عز وجل لطبقوا شرعه ولم يتراخوا أبدا في ذلك لو آمنوا بالله لكان اتجاههم حتميا إلى الشريعة وتطبيق الشريعة نسأل الله أن يمن علينا بذلك أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسماء الحسنى فادعوه بها